الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأحبابي في الله فإني أحبكم في الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه الحمد لله في هذه الليلة المباركة بقى إخواني في الله نتكلم عن إيه ايه اعظم من ان نتكلم عن الله سبحانه وتعالى يا الواحد محتاج يتكلم عن ربنا والله كلنا محتاجين نتكلم عن الله وكلنا محتاجين نسمع عن الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عشت قبل كده مع اسم الله العليم واسم الله العالم عشت قبل كده مع علم الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يعني ايه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل تخيل الآية بتصور لك واحد بالليل والدنيا ضلمة وقاعد يخبي وقاعد يقفل باب الأوضة عليه وقاعد يقفل الأوضة بالمفتاح من جوه ده بيعمل مصيبة ده واحد بيعمل مصيبة وربنا من فوق سبع سماوات شايفه وربنا من فوق سبع سماوات عالم بيه مستخف بالليل الليل لوحده بيخفي أي حد إنما ده مش عايز أي مخلوق يشوفه ولا عايز أي حد يطلع عليه خايف ان هو يتفضح امام المخلوق ومش خايف من الفضيحه امام الله سبحانه وتعالى ومن هو مستخف بالليل فحاله بالليل كان حال وحش قوي قوي قوي طب بالنهار بقى وسارب بالنهار سارب ده يعني واحد ماشي وسط السرب عارف موظف في وسط مصلحه كله بيرتشي فهو بيرتشي وسط الناس وفاكر ان مفيش حد شايفه بنت متبرجة ونازلة من بيتها كاسية عارية ورايحة الجامعة ورايحة الشغل و... كل البنات كده وانا ماشية وسط السرب ومحدش شايفني واحد ماشي بيعصي ربنا وسط السرب متخفي في ان كل المجتمع او معظم المجتمع بقى كده فربنا بيقول له شايفك شايفك بالليل وانت بتعمل مصيبة ومتهيألك ان مفيش حد شايفك وشايفك بالنهار وانت ماشي وسط السرب وقاعد تتسرب عارفين التسرب التعليمي وقاعد تتسرب وقاعد متخفي وسط السرب فده واحد بيعصي ربنا بالليل والنهار ده ده ابأس نموذج مذكور في القرآن بعد الكفر مستخف بالليل وسارب بالنهار ده ده ليله معصية ونهاره معصية ده ده واحد عايش ليل نهار في معصية فربنا بيقول له بعدها ايه له معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات لما اقول لك انت على فكرة في حد بيتعقبك خد بالك انت متعقب خد بالك انت خط سيرك يعني مرصود وفي ناس متعقبك و... انت هتخاف هتقلق هتترعب فربنا بيقول له انت في ملائكه متعقباك يعني ربنا من فوق سبع سماوات عالم بيك وفي ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون قاعدين يكتبوا عليه كل حاجة من أمر الله اوردر امر الهي ان هو يراقب وان كل حاجه بيعملها ليل نهار تتعقب فكان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني بيخليه ونفسه يضحك على نفسه يا ابني انت بتراقب بصوره لا تتخيلها لا تتخيلها المعنى الثاني له معقبات المعقبات في اللغة يعني حرس الملوك الله المعقبات في اللغة العربية في لسان العرب أي حرس الملوك طب حرس الملوك يعني الحرس الجمهوري طب الحرس الجمهوري ده اتسمى معقبات ليه قال لك لان يعني ايه معقبات معقبات يعني واحد جندي وهو بيشيل عقبه من على الارض يعني بيشيل رجليه بيرفع رجليه عشان يمشي الجند اللي وراه بيحط رجليه مكانه بيحط رجليه على مكان العقب بتاعه يعني ايه يعني حراسه 24 ساعه يعني رعاية 24 ساعة وده حرس الملوك حرس الملوك 24 ساعة لا يغادرهم لحظة نايمين قايمين رايحين جايين الحرس حوالين ايه حوالين الملوك فالمعقبات دول حرس الملوك فربنا بعد ما جاب المعصية الرهيبة ده ايه وجاب الانسان اللي بيعصي ده اهو وقال له انا عالم بيك انا عالم الغيب والش انا شايفك من فوق سبع سماوات قال له بس رغم ده لو تشوف معصيتك وتشوف حراستي ليك وتشوف رعايتي ليك وتشوف الملائكة اللي أنا مكلفها أنها ترعاك في حياتك 24 ساعة وتتعاقب على رعايتك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه أي يحفظونه في حياته من أمر الله أي بأمر الله سبحانه وتعالى هو يا دي الآية بقى اللي أنا بدأت لكم بيها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم عالم الغيب والشهاده اللي انت عملته في الغيب ومحدش داري بيه عند ربنا زيه زي الشهاده بالظبط فربنا بيقول لك انت صفحه بيضاء قدامي انت من جوه ومن بره صفحه بيضاء كل وساوس صدرك كل خواطرك السيئه كل افعال السر بتاعتك كل معاصي الخلوات بتاعتك كل حاجه في حياتك مكشوفه طب يا رب انت عالم الغيب والشهاده يا رب ده لما الناس بتعرف حاجه عن بعض مفيش حد بيرحم التاني لما بينزل تلاقي واحد على الفيس مثلا ات- اتكشف له غلطه ولا اتسرب له غلطه بيتحرق قدام المجتمع كله المجتمع كله بيفضحه الناس ما بترحمش الناس لو عرف لو واحد عارف غلطه على مراته لو واحده عرفت غلطه على جوزها لو واحد عارف غلطه على صاحبه بيتحرق الشخص اللي بتعرف له غلطه فربنا بيقول لك انا عارف كل غلطاتك طيب عالم بكل غلطاتك طب العلم ده بقى بعدها هو الله الذي لا اله هو- لا هو عالم الغيب والشهاده هو المنتقم الجبار بقى هو المنتقم العزيز بقى ما انا عالم اللي انت بتعمله يبقى هرد عليه هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم يعني كل مشاكلك ده ايه وربنا بيقول لك انا برضو بيك رحمن رحيم انا برضو مش هتخلى عنك انا برضو مش هقطع رحماتي عنك ولا عنيت عنك اللي هي لسه قايلينها دلوقتي وسواء منكم من اسر القول ومن جرى به ومن هو مستخف بالليل وسر من النار قاعد يعصى اهو قاعد يعصي تحت عين عالم الغيب والشهاده فربنا بعدها قال له ايه ها له انتقام عليه انتقام من بين يديه ومن خلفه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه انت قاعد تعصي وربنا بيحفظك سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الله ربنا جميل ان احنا نعرف علم ربنا انك انت علم رب انك تعرف ان ربنا عالم عنك كل حاجه وده يخوفك وفي نفس الوقت ما ييأسكش ويعرفك ان اللي اللي الرقيب عليك العالم بكل امورك هو الرحمن الرحيم زي الايه اللي سمعناها دلوقتي في الركعه الاولى في صلاه العشاء الايه العظيمه قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو مفاتح الغيب المفاتيح طب المفاتيح دي بتاعت الخزن انا لما يكون عندي دهب بجيب خزنه واقفل عليها بالمفتاح كان مستقبلك ده ما هو انت لو عرفت ان مثلا حته الارض اللي على الطريق المهجور و و و ب- في- يعني في اطراف القاهره دي هتبقى مثلا المتر ب ب يعني نص مليون جنيه ولا ولا 100000 جنيه بعد خمس شهور هتروح تعمل ايه هتروح تبيع اللي وراك واللي قدامك وتشتريه ما هو الانسان لو عارف المستقبل يعني احيانا الحديد غلي فجاه اه لو كنت اعرف الذهب غلي اربع اضعاف فجاه اه لو كنت اعرف الارض الفلانيه الزراعيه دخل الكردون وبقى المتر بالشيء الفلاني اه لو كنت اعرف فالمستقبل ده كنوز مستندات مستقبلك وممكن يكون في خطر رهيب بيك انت لو عرفته هتتفادى خسائر فادحه اه لو كنت اعرف يعني كنا سبحان الله العظيم يعني من باب التحديث بنعمه الله يعني في يعني حد حبيبي كده بيعمل عمليه واحنا عند يعني رايحين عند جراح من الجراحين عشان يعمل عمليه فاب داخل مع بنته يعني طفله فبيقول دي دي سابع عمليه تعملها بسبب سبع عمليات عملها في البطن بسبب سندوتش طعميه سندوتش طعميه والعياذ بالله بقى بسبب الحاجات اللي فيه واللي اللي فيه عمل لها مشاكل سبع عمليات جراحيه ده بقى ابوها لو يعرف ان سندوتش الطعميه ده فيه السم ده وهيعمل لها الانسداد المعوي ده وهيعمل لها المشاكل دي ياكلوا لبنته يبقى الغيب ده كنز الغيب ده كنز رهيب فربنا لما قال لك المعلومات المعلومات كنوز يا جماعه المعلومات قوه مش اي حد يعني ال- امريكا لما عرفت معلومه القنبله الذريه خلصت الحرب العالميه الثانيه في 48 ساعه 48 ساعه بعد ما 55 مليون بني ادم اتقتلوا خلصتها في 48 ساعه بقنبلتين ذريتين معلومه واحدة بس بقت أقوى دولة في العالم بسبب معلومة فالمعلومة ف ف ف وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر في أماكن في القارات والبحار و ولا مخلوق يعرف عنها حاجة ولا مخلوق يتخيل عنها حاجة أصلا ولا مخلوق يقول لك وفين ياجوج وماجوج وفين ولا مخلوق ده خ- في غابات في الارض لم تطأها قدم بشر في في البحار ومحيطات في الارض اماكن لم تطأها قدم بشر ويعلم ما في البر والبحر وما يبقى انت لو في اي مكان في الشرق والغرب ربنا معاك الايه الجميله قوي فاينما تولوا فثم وجه الله انا بحس لما بقرا الايه ديت والله المثل الاعلى كده ان انا يعني بقول لابويا مثلا واحد بيقول لابويا يعني انا مسافر الهند وخايف يقول يا ابني الهند عندنا مصنع كبير هناك ابوك عنده مصنع كبير والاف العمال شغالين فيه هتروح هناك هتلاقي الف واحد يخدمك طب لو سافرت امريكا يا ابني عندنا مصانع كتير هناك الف طب لو سافرت سيبيريا الف واحد يخدمك طب لو سافرت يا ابني ابوك عنده املاك في كل حته وعنده ناس جنود عنده في كل حته فاينما تولوا فثم وجه الله يا عم روح الشرق روح الغرب سافر اتغرب الله معاك انت بتنتقل من ملكه لملكه انت بتنتقل من هيمنته لهيمنته سبحانه وتعالى ما تقلقش ربنا مش معاك هنا وما مش معاك هناك ربنا معاك هنا وهناك ربنا معاك في كل حته وده من اثار اسم الله الودود يعني ايه الودود يا جماعه الودود اللي هيونسك وهيوصل لك كرمه ونعمه ومعيته في اي مكان حتى في القبر هتشوف الودود في القبر لو انت متصل بالودود حتى لو في قاع الجب حتى لو في غربة حتى لو في سفر حتى لو في ضيق حتى لو في كهف مظلم الودود مش هيسيبك الودود هيوصل لك وده وونسه والانس بايه ورحماته هيوصلها لك في اي مكان فانت في اي مكان ما انتش خايف تروح اي حته ليه انا معايا الودود سبحانه وتعالى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا الا يعلمها لما اشوف ورقه شجر وقع كده اقول يا سلام سقطت بعد عمر حافل بالتسبيح يا بختك ده انت ما بطلتيش تسبيح لحظه كنت يعني زمان بطوف في ال- في الحرم المكي اللهم يسر لنا سبيلنا الى بيتك الحرام اللهم يسر لنا سبيلنا الى بيتك الحرام اللهم يسر لنا العمره والحج يا رب العرش الكريم يا رب فكنت بطوف من فوق السطح يعني كان جت فتره كده الواحد ما يحبش يطوف من تحت حوالين الكعبه ليه عشان الطواف يبقى طويل فجلسه الضحى فقلت اطوف في جلسه الضحى فقعد اطوف بقى سبع اشواط بقى انت بقالك ساعه ونص قاعد تطوف وتسبح ربنا وبعد كده لقيت شجره كده يعني جايه من عند القصر الملكي اللي جنب الحرم شجره كبيره كده طالعه فبصيت كده قلت سبحان الله ال- التسبيح بتاع كل اللي في الحرم ده اهو ما يجيش تسبيح الشجره ده ايه ساعه واحده لله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقه الا يعلمها اذا كانت الورقه لما بتموت ربنا عالمها ليه لان الورقه دي مخلوق مكتوب لها رزق كل يوم والورقه دي مخلوق مكتوب لها اجل وميعاد ولاده وميعاد موت امال انت بقى رعايه ربنا ليك ايه امال انت ربنا بيرعاك ازاي امال انت ربنا بيسبل عليك كنفه ورعايته ووده ازاي يا عم ثق في الله اطمن بالله اعرف من هو الله استمد قوتك في مواجهة الحياة بالله اعرف من والله وما تسقط من ورقة الا يعلمها تخيل انت كده و- وما تسقط من ورقة يعني يعني زي قول الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد إيه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله أكتر آية في القرآن بتدي للواحد أمل في الحياة أكتر آية ما نفدت كلمات الله ولو أن ما في الأرض من شجرة ربنا ما قالش من شجر وده من الظواهر الإعجازية في النص القرآني ظاهرة الجمع والإفراد ظاهرة التذكير والتأنيس ظاهرة ال- ال- المضارع والماضي ظاهرة القرآن مليان ظواهر إعجازية مذهلة فهنا ربنا ما قالش ولو أن ما في الأرض من شجر قال من شجرة الزمخشري في الكشاف بيقول لك ليه ربنا جاب المفرد قال لك والله أعلم بمراده قال لك معناها الآخر شجرة على وجه الأرض لاخر شجره على وجه الارض لما تلاقي ال- ال- الصيغه افراد او جمع تبدا تفكر تذكير او تانيث ده ده موضوع بقى لا ينتهي لو اتكلمنا فيه يعني زي قول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل ايه قدم بعد ثبوتها اوعى يا متدينين اوعى يا بتوع المساجد اوعى يا مشايخ اوعى يا دقون اوعى يا ناس يا اللي الناس بتقول عليكم ان انتوا بتوع ربنا تبقى كلمتك لعب مع الناس وتنصب على الناس باسم الدين وتضحك على الناس باسم الدين وتحور على الناس وانت عم الشيخ والناس فاكراك امين تأتمنك تخونها ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم اوعى بسم الله تخون اوعى بسم الله تضحك على الناس وتنصب وتشتغل الناس وتبقى راجل مثلا حرفي ولا مبلطاتي ولا ولا والناس واثقه في امانتك وانت مواعيدك كذب و- و- و- و- و- وشغلك كذب اوعى بسم الله تشوه صوره الدين في اخلاقك ومعاملاتك ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل ايه قدم طب هي فتزل اقدام يعني في ناس هتنتكس بسببك لو انت ضحكت على الناس يعني انت دلوقتي قاعد في درس ديني عارف انت بقى لو انت خرجت من الدرس الديني ده قمت مشوح لامك ولا لابوك اه بس ادي بتوع الجوامع يا عم طب واحنا ذنبنا ايه يا عم والدين ذنبه ايه انت بهدلت الدين معاك طب الحل ايه خد بالك على اخلاقك ما دام ربنا من عليك بالمكان ده ما دام ربنا من عليك بالهدايه ما دام ربنا من عليك بصلاه الجماعه خد بالك خد بالك بقيت عنوان للدين في المجتمع يا دعاية لربنا يا دعاية للشيطان انت مادام جيت الجامع بقيت يا دعاية للاسلام باخلاقك بره يا دعاية للشيطان يقول للناس شوفوا ادي اللي جوه الجامع اوعى حد يدخل اوعى بقى الشيطان عاملك بانر متحرك اعلان متحرك بيقول للناس اوعوا تدخلوا الجامع خد بالك فربنا بيقول للصحابه وبيقول لنا كلنا ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم وتلعبوا في الاخلاق والمعاملات فتزل قدم بعد ثبوتها يقوم الناس تنتكس وتكره الدين بسببكم وما ترضاش تدخل الجامع بسببكم طب كان ممكن فتزل اقدام لا قدم كان انتكاس واحد بس مصيبه انتكاس واحد بس مصيبه زي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحقة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها ايه اذن واعية اذن طب اذن واحدة يا رب ده احنا عايزين الملايين يدخلوا الدين واحد بس يتوب عند ربنا اغلى من الدنيا واللي فيها لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ايه من حمر النعم فخد بالك قرآن مليان ظواهر اعجازيه ان ان كان متوقع يجي جمع لا يجي مفرد كان متوقع يجي ضمير مذكر مؤنث يجي ضمير مذكر زي قول الله ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل ايه صالحا نؤتيها اجرها مرتين يقنط مذكر ولا مؤنث مذكر رغم ان ربنا بيتكلم عن زوجات النبي عن امراه نساء وتعمل صالحا تعمل مذكر ولا مؤنث مؤنث قال لا طب هو مذكر ولا مؤنث لا تعمل صالحا عادي ان المراه تعمل صالح زي زي الراجل انما يقنط القنوط ده صفه رجاله مين اللي يقدر يقوم نص الليل غير الرجاله مين اللي يقدر يبقى في قمه الطاعه والعبوديه لله غير الرجاله ويحقق القنوط الشرعي والعبوديه لله فلو اما المراه تحقق المقام ده ربنا يجيب ضمير المذكر كانها ساوت بعزيمتها عزيمه اعظم الرجال كان دي حاجه بقى ايه لا دي حاجه مش اي واحده تقدر تعملها اللي تعملها دي تبقى حاجة يعني فلتة بقى حاجة عظيمة فكل حاجة في القرآن إعجاز من عند الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض نرجع للآية بتاعتنا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام جبنا كل شجر الغابات الاستوائية وكل شجر الغابات الصنوبرية وكل الشجر اللي في جميع شوارع مصر والسودان وال... والدنيا وال... وجبنا كل الشجر وعملنا ملايين المصانع حولته كله لإقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وقمنا جايبين كل المحيطات الارض والبحار وال... والبحيرات والانهار وبقت كلها حبر وعبينا الاقلام حبر وقعدنا نكتب بمليارات المليارات من الاقلام ده ايه شواهد عظمه الله في الخلق هتتكسر الاقلام ويخلص الحبر ومش هيخلص الكلام عن اسماء الله الحسنى وقعدنا نكتب معجزات القرآن ومبهرات القرآن وعجائب القرآن هتخلص الإقلام ويتكسر الإقلام ومش هيخلص معجزات القرآن وقعدنا نكتب معلومات علم الله هتتكسر الإقلام ومش هيخلص علم الله فربنا بيقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام شوف الكلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله ما نفدت وسائل الله لإنفاذ مشيئته انت عشان تنجح في الكلية قدامك الطريق الوحيد انك تذاكر او تبقى ابن استاذ في الكلية طب ربنا لو اراد انه ينجحك بقى وسائل ربنا انه ينفذ مشيئته لا حدود لها عشان تروق لازم تاخد دواء طب عشان رب لو ربنا اراد انه يروقك ما نفدت كلمات الله عشان النهاردة مشكلتك المالية تتحل لازم يجيلك فلوس من أي سكة طب لو ربنا أراد أنه يحل لك مشكلتك ما نفدت كلمات الله عشان سيدنا يوسف كان يبقى وزير مالية في الحكومة بتاعة مصر في ذلك الزمان الفاسد كان لازم يدخل كلية سياسة اقتصاد وعلوم سياسية ابوه يدخله اقتصاد وعلوم سياسية وبعد ما يتخرج ابوه ي- يعني ايه علاقات مرعبة عشان يروح قنصل عشرين سنة سفارة في اي بلد في اقاصي الارض وبعد كده يرجع وعنده 55 سنة يتحط اسمه وسط ألف اسم كتعديل وزاري ممكن يتخذ أو ما يتخذش إنما لما ربنا أراد إنه يبقى وزير خرج من السجن على الوزارة الله قادر ما نفدت كلمات الله آية بتقول لك ثق في الله هي مش بتتحل بيك هي بتتحل بيه عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي في صحيح البخاري احاديث القدسيه تبع اسم الله ايه اثر من اثار اسم الله الايه القدوس القدوس فدي احاديث بتطهرك القدوس اي الطاهر المطهر احاديث ربنا بيطهرك بيها بيطهر لك نفسيتك بيها بيطهر لك حياتك بيها فحديث القدسية في صحيح البخاري انا عند ظن عبدي بي انت بقى ظنك في ربنا ايه انت ظنك ان ربنا مش هيسيبك مش هيتخلى عنك يقدر يعمل كل حاجه وانا معه اذا دعاني يعني شوف الدعاء والمعيه بتاعت الدعاء جت بعد حسن الظن بالله يعني اعظم سبب لاستمطار عطاءات الله حسن الظن ولا الدعاء حسن الظن يعني اعظم سبب لانهمار عطاءات الله على العبد مش الدعاء حسن الظن بالله انك تبقى من جوه كده عمران الله مش هيسيبني الله مش هيتخلى عني الله لو انا عبدته واجتهدت في ذكره واجتهدت في ان لساني لا يفطر عن ذكره واجتهدت في صلاة الجماعة الله مش هيتخلى عني يبقى ده يقين كده جواك ده اعظم سبب لاستمتار عطاءات الليالي كثرة الدعاء بقى وانا معه اذا ايه اذا دعاني اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى اللهم انا نسألك جيرة وصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى برحمتك يا ارحم الراحمين ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض الأرض دي مليانة كنوز مليانة ولا رطب ولا يابس بعض المفسرين قال كلمة حلوة قوي في ولا رطب ولا يابس حد عارف قول جميل قوي المفسرين في ولا رطب ولا يابس غير المخلوق والدنيا والقصة والحقيقة غير كل الأقوال اللي أنت ممكن تبقى و- ولا رطب ولا ي... ولا رطب ولا يابس قال لك الرطب هو لسان المؤمن الذي لا يزال رطبا بذكر الله واليابس لسان المعرض عن الله الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى يعني بعد ما ربنا اتكلم عن نفسه بعد ما ربنا اتكلم انه مراقب كل ذره ومراقب الحبوب اللي كامنه في الارض ومراقب البر والبحر ومراقب ياجوج وماجوج والقارات السبعه ومراقب كل حاجه قال لك مراقب لسانك ان لسانك متراقب كل شاشات العرض الجبارة اللي حواليك دي السماء المذهلة ال ال الكون المذهل ما هو الشيطان بيقول لربنا في سورة الحجر بيقول له ايه فبما اغويتني لايه لأزينن أيوة أنا عايز لأزينن جزاك الله خيرا لأزينن لهم في الأرض أنا عايز دي لأزينن لهم في الأرض قال له أنت أنت منزلهم الأرض و... وعايزين يفكروا في نعمك ويفكروا في جلالك أنا هخليها لهم جنة أنا هزين لهم الأرض دي عشان ينسوك ينسوك يا رب فربنا قال في نفس الصورة ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين فإبليس بيقول له أنا هزين الأرض ربنا قال له وأنا هزين السماء هزينها بالنجوم والمجرات وال... والشهب والنيازك والسدم وال... وال... وال- والمذهلات وهي معركة بقى هتبص لتزيين الشيطان تحت ولا هتبص لتزيين ربنا فوق هتبص تحت ولا فوق معركة تزيين ارض وتزيين سماء فانت انت تبع إيه؟ فبعد ما ربنا كلمك عن مذهلات ومعجزات قدره الله وعلم الله قال لك انا مراقب لسانك والله اعلم بمراده سبحان العلي الكبير مراقب لسانك لسانك رطب ولا يابس اوعى لسانك يبقى يابس اوعى ربنا يطلع على لسانك فيجدوه يابس خلي لسانك دايما رطب بذكر الله القران جميل قوي يا جماعه ما احناش نافعين طول ما احنا مش هنرتبط بالقرآن والله العظيم والله ما هننفع قرآن في كل حاجة وجميع قواعد النجاح وجميع قواعد السعادة وجميع أدلة اليقين في الدين وفي الإسلام وفي القرآن وجميع المعلومات اللي تخليك قلبك يتفطر على باب ربنا وتلتزم وتتدين وتستعلى على الدنيا وتستعلى على الفتن بس احنا مشكلتنا ان احنا مش عايزين نتعب مع القرآن مش عايزين نبذل مجهود مع كتاب الله سبحانه وتعالى عايزين سؤال تاني بقى نكمل بعد شوية ال ال يعني ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ايه جرحت قطعت حد حتت يعني لا سمعت مره واحد بيقول لك كده بيقول لك إيه، إيه، جا- م- مش مش مش جا- الجوارح اللي هي الايه الاسد والفهد والنمر و- وتسمى الجوارح ليه عشان القوه الرهيبه بتاعتها في تحقيق مآربها واغراضها والعزيمة الرهيبة بتاعتها في السعي على معاشها والقوة الضاربة اللي بتتمتع بيها فربنا اداك ايدين ورجلين وعينين و- و- ودم وسماها ايه جوارح كأن المعنى ان انت جوارحك دي فيها قوة ضاربة جبارة انت ضعيف ليه انت غلبان ليه انت مستسلم ليه انت يائس ليه انت هبطان ومرضان وضعفان ليه ربنا بيقول لك انت قوي انت قوة جو- قوة جبارة مش الهنود والبتاع يقول لك القوة الخفية وازاي مش عارف نطلع القوة اللي جوه الانسان وازاي مش عارف علم اخراج قوة ايه ويقعد بعد كده بقى ايه يقول لك كلمتين يسخنك وبعد كده اشتغالات للصبح بقى في- ربنا بيقول لك انت قوي انت قوي انت زيك زي الاسود والفود انت تقدر تعمل حاجات عظيمه في الحق او في الباطل ويعلم ما جرحتم بالنهار جواك قوه القوه دي هتسخرها في ايه هتوجهها ليه طب امال انا ضعفان ليه لانك مشتت من جواك لانك تايه من جواك لانك مش راضي تفصل لطريق لان الصراع اللي بين الدين والدنيا جواك م- م- مضيعك هناك هم دافع للعمل وهم دافع للشلل الهم اللي جواك هم دافع للشلل مش دافع للعمل لانك انت عندك هم دين وهم دنيا هو ايه الفرق بين الهم والهمه الهم ما يخلكش تتحرك اللي يخليك تتحرك الهمه طب امتى الهم يبقى همه لما يكون الهم ما فيش هم معارض ليه احنا الهم عندنا هم دين ولا لا انت بتحب ربنا ولا لا بتحب الدين ولا لا تحب الفردوس الاعلى ولا لا زعلان عشان فلسطين واللي بيحصل في غزه ولا لا يبقى انت جواك هم امال ما فيش همه ليه لان جواك هم دين وجواك هم دنيا فالاتنين قاعدين ماسكين في خناق بعض موقعينك من جوه امتى الهم يبقى همة امتى هم الدين يبقى همة دعوة امتى هم الفردوس الاعلى يبقى همة قيام ليل امتى هم الخوف من النار يبقى همة توبة وغض بصر امتى لما يكون مفيش هم دنيا معارض يبقى انت أخ- انت انت عشان كده اول صفة ربنا وصفها في الطريق الى الله في سورة النازعات والنازعات ايه غرقة الاول لازم تنزع الدنيا اللي جواك دي الاول لازم تنزع من جواك حب الدنيا وهم الدنيا اللي جواك بعدها على طول والنشاطات نشطه بعدها تفاجئ انك بقيت بني ادم تاني قمه النشاط في الانطلاق الى الله قمة النشاط في الإقبال على الله ذكر هذا القول المصطفوي وأشار إليه الرازي في مفاتح الغيب إن ال ال الخمس أقسام اللي في أول سورة النزاعات ديت درجات الطريق إلى الله درجات الطريق والانطلاق الى الله وفي قول تاني طبعا ما الملائكه وملائكه قبض الروح قول التاني مشهور يبقى و- وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار انت جرحت ايه بقى بالنهار يا عين الغرب قاعد جوارح الغرب قاعد يبني ويعمر واحنا هنا لا عارفين نبني في دين ولا نبني في دنيا يعني قاعدين تايهين ما بين الدين والدنيا ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم يبعثكم ايه فيه في اللي انت جرحته في عملك يعني يوم القيامه انت هتقوم في ايه هتقوم في اللي انت مت عليه يعني يوم القيامه شكله ايه يوم القيامه ده مش حاجه واحده يوم القيامه ده مش حاله واحده زي ما تنام على السرير كده جنب اخوك هو قاعد يحلم ان هو بيتعذب وبيتضرب وبيتخانق وكلاب سودا هجم عليه وقطط سودا بتنهش فيه وتعابين طالعه له وانت نايم قاعد تحلم بجنة وقاعد تحلم بقى انك آه، يعني م- م- متجوز بقى اجمل امرأة في التاريخ وقا- وانت بتحلم وهو بيحلم وانتوا الاتنين جنب بعض هو في ايه آه، يوم القيامة ده يا جماعة مش حاجة واحدة يوم القيامة ده بالنسبة لناس مصيبة خمسين ألف سنة وبالنسبة لناس نعيم خمسين ألف سنة طب يوم القيامة ده شكله ايه يوم القيامة ده شكل صحيفتك يوم القيامة بتاعك ده شكل ده نسخة من عملك ثم يبعثكم ايه فيه في اللي انت عملته هتقوم يوم القيامة على اللي انت مت عليه هتقوم يوم القيامة على اللي انت عملته أشار إلى هذا القول يعني إيه، الشوكاني فيه فتح القدير ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى هو الله الذي نرجع بقى للآية اللي احنا بن ايه بندخل ب- بنتكلم فيها ونخرج للقرآن ونرجع لها تاني هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة كل اللي فات ده كنا بنتكلم عن عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم بعد العلم الرحمة يا يا رب البشر عندهم بعد العلم ال- ال- التنمر بعد اه لو واحد عارف نقطة ضعفك وانت طالب في المدرسة يذلك قدام العيال اه لو واحد عرف سوءة من سوءة اه لو صحيفتك حد صورها ووزعها عشرين نسخة على أصحابك ما حدش يبص في وشك بعد كده فبعد علم البشر بعوراتك ونقاط ضعفك وسوءاتك وأخطائك وعيوبك أحسن الناس حالا اللي بيرميك وبيزد فيك احسن الناس حالا انما ربنا بعد علمه بيك قال لك هو الرحمن الرحيم محدش هيرحمك غير ربنا محدش هيرحمك زي ربنا انت انت معرض عن ارحم الراحمين بيك انت معرض عن رحمه الله سبحانه وتعالى عشان كده الدعاء الجميل قوي قوي قوي اللي النبي عليه الصلاه والسلام امر السيده فاطمه انها تدعو الله به كل صباح ومساء فاذكار الصباح والمساء ما تضيعوش الدعاء ده بعد الفجر وبعد الايه وبعد العصر كل يوم بعد الفجر وبعد العصر يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله اصلح لي شاني كله معقولة يا عم ده انا عندي مشاكل كتير قوي ده انا في الدراسة او بحضر ماجستير او دكتوراه و... وعندي شغل وعايز فلوس وعليا ديون ومعاد سدادها جه ومش عارف اعمل ايه وبدفع فواتير كهرباء وميه مولعة الايام دي ومراتي عايزة فلوس وتعبان وعندي مرض وفي نفس الوقت عندي حاجات في الدين نفسي ربنا يفتح عليها في الدين وفي نفس الوقت انا يعني كله يا ابني البتاع ده ايه عايز اجيب لك اي بتاع آه سنتوفه السنتوفه ده اللي قدامي ده شايفها مش مهم هي موجوده السنتوفه دي انا ما اقدرش اصلح لها كل شانها انا ما اقدرش ايه دي اصلا ايه دي يا ابني انت ايه انت مستصعب ان ربنا يصلح لك كل حاجه يا ابني انت ايه اصلا ده انت ما تجيش ذره في حاجه اصلا يقدر يعمل لك كل حاجه يا عم عربيتي عربيتي مشيت مخالف ولقيت حمله مرور وخدوا مني الرخصه خلاص ما تقلقش بقى يا عم خلاص ده انا قريب لواء كبير اللهم بارك يعني لواء يعني ايه لواء هيجيب لك الرخصه يعني يقدر يا عم بقول لك لواء يا عم ماشي بس دي الرخصه يقدر يا عم بقول لك لواء اصلح لي شأني ولا المثل اصلح لي شأني كله يعني ربنا يقدر يا عم كفايه بقى احنا عايزين نعمل غسيل دماغ شويه غسيل قلب شويه ايه اللي يقدر انت مين انت اصلا انت مشاكلك دي ايه اصلا في تدبير الكون ده كله سبحان الله العلي الكبير سبحان الله الكبير المتعال سبحانه وتعالى ف يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي ايه طرفه ايه دي المصيبه كلها هو انت موديك في داهيه غير نفسك هو احنا ودانا في داهيه غير نفسيتنا هو انت وداك في داهيه مع مراتك غير انك انت قماص وزعلان ولا غرت عليها في موقف وكرامتك ما هو مصيبه القماص انه بيكر بي بي يعني بيعيش تعيس وبيعيش كل اللي حواليه تعساء لا تتجوز واحده قماصه ولا تتجوزي واحد قماص ولا تصاحب واحد قماص ولو انت عندك العيب المهبب ده يا تروح لدكتور نفسي يعالجك يا تقف مع نفسك فيه القماص ده حاجه والعياذ بالله كآبه خناقه بني ادم خنيق ماشي يخنق نفسه يخنق اللي حواليه ويا سلام بقى لو زعلان من مراته في حاجه وقام ضارب بوز بقى يومين وهي مش فاهمه في ايه فتيجي تقول له طب وانت زعلان ليه كمان مش عارفه زعلان ليه لا حول ولا قوه لا ده انت عد- ده كده اوفر بقى يعني يا صبرني يا رب على الخلق دول يا ابني انت مخك في حاجه يا ابني ما تخليك واضح بتتكلم ما تتكلم وتخلي عندك لغه حوار زعلان قول زعلان جعان قول جعان عطشان قول عطشان مش عايز قول مش عايز عايز قول عايز يا عم ما تخليك واضح لا، خ- ما- خ- تربيه نفسيه يعني يعني كل ولا تكلني الى نفسي ايه طرفة عين طرفة عين ده طرفة العين دي أسهل رد فعل انعكاسي لا إرادي في الجسم كله يعني أسهل حاجة بتحصل في جسمك من غير إرادة منك هي طرفة عينيك فأسهل حاجة ما, ما, تسيبها- ما تسيبهاش لنفسي يا رب ما تسيبليش طرفة العين لنفسيتي أنا ه- هضيع هضيع نفسي نفسيتي وحشة نفسيتي ملولة نفسيتي مليانة شهوات ومليانة رغبات حرام نفسيتي طماعة ما بترضاش بأي حاجة نفسيتي بتغير من أي حاجة في إيد حد ما هيش في إيدي إيه، نفسيتي غصب عني بتقلب عليا لما بلاقي حاجة حلوة في إيد الناس أو ألاقي حد بيضحك وأنا مش عارف أضحك او الاقي مش ع... نفسيتي وحشه نفسيتي معقده مكلكعه كل ما اجي اعمل حاجه عايز اعملها بمثاليه وتصورات مثاليه عقد نفسي واقفل نفسي من كل حاجه نفسيتي وحشه ما تسيبنيش لنفسي يا رب ما تسيبني نفسي فتوسلت الى الله بايه يا حي يا قيوم يا من انت قائم على كل شيء برحمتك استغيث اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء اصلح لي شاني كله اصلح لي كل شيء ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا تكلني الى التي افسدت علي كل شيء في دعاء اشمل من كده تسيبه ده الصبح وبالليل ازاي في واحد عاقل يسيب الدعاء ده يا من أنت قائم على كل شيء أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلح لي كل شيء ولا تكلني إلى نفسي التي أفسدت علي كل شيء توسلت ربنا بإيه؟ برحمته هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم زي الآية اللي سمعناها في الركعة الأولى برضه في آخر الركعة الأولى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر شوف سبحان الله نف- القرآن كله وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من إيه من أختها جبت لكم آية الرعد سارب بالليل مستخف من النار بعدها له معقبات بعد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هي نفسها آخر الحشر نفسها هي نفسها الأنعام احنا دلوقتي كنا بنتكلم في الأنعام الآيات اللي اتقرت كانت من سورة الأنعام ولا من سورة إيه ولا من سورة الإخلاص ولا من سورة إيه يا رجالة يا رب استر يا رب اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا فاتكلمنا في الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر عالم الغيب والشهاده بعدها قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر هو الرحمن الرحيم شوف ال- ال- الكلام القران كلام ولو كان من عند غير الله لانه فيه اختلافه انما لانه من عند ربنا الكلام غير الكلام والمواضيع غير المواضيع ودي صور مكيه ودي صور مدنيه ودي صور مش عارف ودي و- والحشر مدنيه والبتاع والانعام مكيه و- والرعد مكيه وكل واحده في دماغ التانيه وتلاقي نفس المعاني ورغم ان الالفاظ مختلفه والزمن مختلف نفس المعاني بعد العلم كلام عن الرحمه كلام العلي الحكيم سبحانه وتعالى التدبر في القران هيعيشك قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر الشوكاني في فتح القدير بيقول ظلمات البر والبحر اي الايام السوداء قال لك مش معناها انك بتركب بالبحر وتلاقي الدنيا ضلمه او مسافر في الصحراء وما عادش نور قال لك لا قال لك العرب حينما تقول ظلمات البر والبحر ت- آه تقصد الشدائد السوداء الايام السوداء الايام اللي كنت بتكلم فيها نفسك ربنا بيفكرك باسود لحظات حياتك كان هيحصل لك حاجه من الهم اللي انت فيه عارف واستعينوا بالصبر وايه والصلاه وانها لكبيره قوم صلي ركعتين يا ابني بي- ربنا بيفكرك باللحظات اللي كان لما حد يقول لك قوم صلي ركعتين كانك انت دماغك ده يحصل فيها حاجه انها لكبيره مش قادر من الهم اللي انا فيه مش قادر اللحظات السوداء دي ربنا بيقول لك فاكر افتكر كده حياتك قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تدعونا فعل مضارع والفعل المضارع ليه مقاصد بلاغيه كتير من ضمن المقاصد البلاغيه للفعل المضارع استحضار المشهد زي ايه ويدخلهم الجنه جت هنا بالمضارع آه طب جت بالمضارع ليه استحضار المشهد عيش كده مع لحظه دخول الجنه ها آه تدعونه تضرعا وخفيه تدعونه مضارع آه استحضار المشهد افتكر نفسك لما كنت واقف قاعد تقول يا رب يا رب اشفيني من المرض اللي عندي ده يا رب يا رب نجيني من اللي بيترصدوا لي يا رب. يا رب نجيني من المصيبه اللي انا فيها يا رب مديون اعمل ايه يا رب افتكر بقى اللحظه اللي انت كان مخك هيطير فيها من الكرب اللي انت فيه تدعونه تضرعا وخفيا المفسرين قالوا يعني ايه تضرعا قالوا تضرعا اي جهره اي جهره يعني ايه جهره يعني تدخل الجامع من الكرب اللي انت فيه واقف تصلي السنه والناس كلها داخله حواليك الناس كلها بتحرص انها تبقى ايه, إيه برستيجها حلو وشيك كده واقف يصلي مهما كان الكرب اللي جوه واقف كده ده بقى واقف وسط الناس كده يا رب يا رب والناس قاعده تبص له وهو عارف ان الناس بتبص له يا عم يولع اللي يولع يا عم انا انا في مصيبه فربنا بيفكرك باللحظه دي بقى اللحظه اللي وصل بيك الكرب انك ما بقتش تفكر في نظر الناس وواقف قاعد يا رب تضرع تنزل المسجد يا رب تدخل بيتك وتقفل اوضتك يا رب تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه المصيبه السوداء اللي انا واقع فيها دي لنكونن من الشاكرين حياتي كلها تتغير يا رب هبقى شاكر لنعمك ليل نهار بالعباده والطاعه يا رب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها اللي انت فيها الوقت ده ايه اللي انت وانت قاعد تسمع كلامي متضايق ومخنوق اه ده انا واقع في حاجه بالمنظر ده دي ربنا بيقول لك قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وكل اللي جاي غيرها هينجيك منه باتت عيون ونامت عيون شعر الامام الشافعي اول واحد اخترع الشعر الاجتماعي رجل الدين زمان ما كانش واحد معزول عن الحياة امام الشافعي من اكتر الدعاة الميدانيين في الحياة من اكتر الناس اللي اقامت الحضارة الاسلامية امام الشافعي هو شيخ الاصمعي معلم الخليفة اللغة كان المغنيين كان ايام الدولة العباسية كانت دولة يعني فيها فجور رهيب فجور واباحية في الشعر زي المواقع الاباحية كده كان في بقى الشعر الاباحي الامام الشافعي كان الشعراء الفاسدين دول والمغنيين الفاسدين بيجوا له يتعلموا على ايده لغه الامام الشافعي كان بيلعب رياضه وكان متميز جدا جذب الشباب كان عارف انساب النساء فبدات النساء الشريفات بقى عليه القوم بقى مدام نظل هانم وجلفدان هانم بقوا يجوا عشان بيعرف الناس انسابهم شخصيه مجتمعيه جباره راجل الدين ربنا مش بيختار يعني اي حد لدينه الموضوع ان ازاي تبقى راجل صاحب دين وصاحب عقل في الحياة المهم يعني الامام الشافعي اخترع حاجة اسمها الشعر الاجتماعي فمن ضمن الاشعار اللي كان بيقولها نامت عيون وباتت عيون في امور تكون او لا تكون ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون فانت قلقان ليه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون كل مره كل مره نجيك وترجع تاني تنكث يا غدار وما يجحد باياتنا الا كله ختار كفور يعني ايه خطار خطار يعني غدار يا غدار يا غدار قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون طب تعالى بقى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم هو الايه هو الملك ما تنساش انت بتتعامل مع مين هو عالم الغيب والشهاده لما عاملك بالرحمن الرحيم نسيت انه الملك المهيمن العزيز الجبار المتكبر نفس ترتيب سوره الحشر هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا نكره للتعظيم حاجه لا طاقه لك بها من فوقكم من فوقكم يسلط عليك حاكم ظالم يوريك الويل يخلي الشعب ماشي هيموت من الغم والهم قادر انه يعملها على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم تبقى عايش في ظلم اجتماعي رهيب وقهر اجتماعي رهيب ومش قادر تنطق او من تحت ارجلكم لا مش حد فوقك بقى مش يسلط عليك حاكم ظالم مش يسلط عليك دكتور ماده يذلك ويسقطك مش يسلط عليك مدير شغل يحط نقرك في نقره لحد ما يسيبك الشغل وهو مصدر دخلك الوحيد مش يسلط عليك اللي اقوى منك يسلط عليك اللي اضعف منك او من تحت ارجلكم يسلط عليك واحد بلطجي يبهدلك يسلط عليك واحد غلبان يرميك من القطر تد... قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت من تحت ارجلكم يسلط عليك ابنك يسلط عليك مراتك ويضعف منك يسلط عليك حد اقل منك بكتير وفي النهايه او يلبسكم شيعه لا مش من فوقك بقى ولا من تحت منك يلبسكم يلبسكم من اللبس يعني انت اخويا انت حبيبي جت ايام تلاقي ناس في التيار الاسلامي بيحاربوا بعض خد بالك من ده ده ده مش عارف، ده ده ده سلفي ده بتاع ده يا جماعه ايه ده هو ايه الهبل ده؟ هو ايه الجنان ده؟ او يلبسكم شيع يعني ايه يلبسكم؟ والعياذ بالله يجي لك لوسه في عقلك لبس عارف اللبس في الامور شفت اللي عنده شيزوفرينيا شيزوفرينيا جنون يعني ربنا يعافينا ها اما بيجي له الحاله ايه تبقى تبقى انت مثلا آه، آه، حبيبه ولا صاحبه انت بتخطط ضدي انت جندي من جنود ال- المسيح الدجال من اجل ان يقتلني يا ابني انا اخوك يا ابني انا صاحبك انت انت كنت بتتامر دلوقت عشان تقتلني انتوا بتراقبوني العربيه ربنا يعافينا نسال الله ان يعافينا ويعافي مرضى المسلمين اجمعين اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب اهي دي بقى يلبسكم يبقى عندك لبس في الدماغ وفي التصور اخوك بقى عدوك الشيخ فلان بقى هدفك انك تهده الاخ الفلاني لان شيخك مش شيخه ولا لانه مش تبع ال- اللي انت ماشي معاه ولا بقى عدوك وعدو السنه واخطر على الدين من اليهود والنصارى لا حول ولا قوه الا بالله جنان جنان ادي بقى ويلبسكم شيعا تبداوا بقى يحصل عندكم لبس في التصورات ها فتبداوا تعادوا بعض وانتوا اخوات وحبايب وانتوا سند بعض ويذيق بعضكم بأس بعض بدل ما يذيق عدوكم بأسكم يخلي بأسكم بينكم والعياذ بالله ويذيق بعضكم بأس بعض هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله يا رب الله يا رب رحمن رحيم بس خد بالك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الرحمن الرحيم بس الملك ما هو مش معنى ان الملك بيعطف عليك وبيرحمك وبي... ان هو مش ملك اوعى تنسى اوعى تخالف اوامر الملك الملك القدوس هو في ملك قدوس القدوس يعني القدوس اللي ما عندوش غرض اللي ما عندوش هدف يعني يعني هو مش عايز يضايقك يعني يعني هو لما بيعمل ضرايب هو مش بيخنقك هو ما فيش حاجه بينه وبينك خدت بالك ده معنى القدوس هو في ملك قدوس هو في ملك مش عايز اغراض هو في ملك مش عايز يسلط س- هيمنته انه يتورث ابنه ولا انه ياخد فلوس ولا انه يتمتع ولا انه هو مش عارف يعمل ايه فربنا بيقول لك لا انا الملك بس القدوس القدوس يعني الطاهر المطهر اللي كل الناس بتعاملك عشان تكسب منك الوحيد اللي بيعاملك عشان يكسبك هو ربنا سبحانه وتعالى عشان كده لما يحصل لك ابتلاء الابتلاء ده من عند مين قدوس مجرد انك تفتكر ان الابتلاء ده من عند القدوس ترتاح ليه اصل هو ربنا مش مستقصدك في حاجه يعني هو مش بيضايقك تعالى الله سبحانه وتعالى هو بيطهرك لانه قدوس فبيطهرك انت فيك حته كده عايزه شويه ايه شويه ضغط كده عشان تنضف في حاجه كده ايه جواك وحشه فربنا بينضفك من جوه القدوس بيقدسك ليه القدوس بينضفك سبحانه وتعالى احيانا الابتلاء مش بيبقى عقوبة ذنب انت عملته الابتلاء بيبقى ان ربنا يريد انه يديك عطية كبيرة انت ما تستهلاش درجتك ما تستهلاش شفاك الله فيك ال- انك انت ربنا يريد انه يديك عطية كبيرة درجتك ما تستهلاش فيبتليك عشان يرفع درجتك فلما يرفع درجتك ايه استاهلها تقوم العطيه تجيلك زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك اقعدوا اقعدوا ستا بين يدي الساعه اولها موتي وبعد موت النبي ايه عليه الصلاه والسلام فتح بيت المقدس وبعد فتح بيت المقدس موتان ياخذ الناس كقعاص الغنم الطاعون عمواس بقى فتح بيت المقدس حصل 16 في خلافة عمر هجرية الطاعون عمواس جه 18 بعدها على طول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال موتان يأخذ الناس كقعاص الغنم ثم ايه بقى يفيض المال حتى يأخذ الرجل 100 دينار فلا يزال ساخطا 100 دينار يعني 250 ألف جنيه ربع مليون جنيه الدولة قررت تدي لكل شاب من شباب الجامعة ربع مليون جنيه عن الجواز شاب ايه ده ايه ده ايه الناس الغريبه دي ربع مليون جنيه ملبوم ايه عايز- هو عايز مثلا ايه عايز حاجه بقى بملايين فهي يعني عيب يعني الدوله يعني اما تهزوا قوي كده اما مدي لكل شاب ربع مليون جنيه فانا بقى قال لك يا في- اللي هو الرخاء الاقتصادي اللي حصل بقى في عهد الدوله الامويه بعد كده فقبل يفيض المال الرسول قال ايه موتان ياخذ الناس كقعص الغم موتان طاعون يبقى ربنا يريد بالامه نهضه علميه واقتصاديه وحضاريه وعسكريه طب الأمة في الوقت ده ما كانتش تستاهل في العصر الأمة ما تستاهلش قوي في مشاكل كتير وفي ذنوب يقوم يحصل إيه يقوم يحصل ابتلاء يرفع الدرجة يقوم يجي الرخاء فأحيانا الابتلاء ما هو إلا إن ربنا بيرفع درجتك لأنه عين لك حاجة كبيرة قوي في الدنيا لأنه عين لك عطاء كبير من عنده سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام source of peace مصدر السلام المؤمن ما تقدرش تعيش من غير السلام المؤمن السلام مصدر السلام والمؤمن مصدر الأمان في إنسان يقدر يعيش من غير سلام وأمان طب هو في ملك مصدر سلام ده الملوك هم اللي مولعينها هو في حد بيقوم الحروب غير الملوك هو في حد بيعمل نزاعات حدود غير الملوك هو في حد بي... بي... عشان يحافظ على عرشه وسيطرته بيولع الدنيا غير الملوك السلام المؤمن هو في حد يأمن لملك ده فجأة يقلب عليك يخليك ما انتش عارف تهرب في الشرق ولا في الغرب آه ما انما ربنا قالك لا انا المؤمن انا عندي قواعد بتعامل بيها ان ربي على صراط المستقيم ما تخافش انت ممكن تشتغل مع واحد شغلانه حلوه بس قلاب ممكن يقلب عليك ممكن يغير معاملته فجاه ربنا ما يغيرش معاملته ابدا فربنا بيقول لك انا المؤمن اطمن ربنا ما بيتغيرش الله لا يتغير سبحانه وتعالى السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار اللي يجبر الكسر المتكبر اللي يقسم الظهر يبقى ربنا بيجبرك وبيجبر كسر نفسيتك وبعد ما الناس ظلمتك بيجبرك وبيجبر خاطرك وبيداويك وبي يعني يعني بتلاقي مرهم ال- السراء بيجي على جروح وشروخ نفسيتك وربنا يجبر لك نفسيتك بعد ما الدنيا شرختها وبعد ما الخيانات اللي حواليك شرختها وبعد ما تخلي اللي حواليك وخذلانهم ليك شرخها ربنا بيجبرك بس لو نسيت نفسك المتكبر يبقى السلام هيسلمك المؤمن هيأمنك المهيمن كل حاجة تحت سيطرته ما تخافش من حد وانت معاه العزيز ما فيش حد يعاديك وانت معاه بس الجبار يجبرك بس في الاخر اخر الدواء الجاي كي المتكبر ما جاتش ونسيت نفسك وتمردت و- و- واستعليت على اللي خلقك يستطيع ان يقسم ظهر من تكبر عليه يعني ايه المتكبر شفتوا الصين كده لما بتعمل عروض نوويه هي بتعمل عروض نوويه ليه عشان حلفائها ما يروحوش لامريكا ويسيبوها شفتوا باكستان لما عملت تفجير نووي بعد ما الهند عملت تفجير نووي هي بتعمله ليه؟ يعني عايزه تطلع تقول انا عندي عضلات نوويه ليه؟ لان خ- مقتنها يصع- ف... فاحيانا التكبر بيبقى خير احيانا اظهار القوه بيبقى قمه الرحمه ما هو اهل الدين عايزين يشوفوا ربنا هيعمل ايه في الظلمه عايزين يشوفوا ربنا بغ- بشر ضعفاء يري- يتق... لا قوة لهم إلا بالله سبحانه وتعالى وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون اتكلمنا عن الله وده مقصد عظيم أوي أوي أوي أوي طبعا لو قعدنا نتكلم ونخرج من كل اسم بقى للقرآن ونرجع تاني ما نفدت كلمات الله يا جماعة شواهد الأسماء الحسنى في القرآن وفي الكون لا حدود لها شواهد قدرة وعظمة الله لا حدود لها شواهد عظ رحمة الله ولطف الله ورأفة الله في حياتك وحياة البشر وحياة الكون لا حدود لها ما نفدت كلمات الله العلي الكبير سبحانه وتعالى التوصية اللي في النهاية عايزين نقرا القران صح عايزين نبقى من اهل القران عايزين نتعب مع كتاب الله شويه عايزين يوميا نفتح المصحف عايزين النص ساعه اللي قبل ال- اللي قبل الفجر دي ناخد بركه اليوم من يعني من الاثار اللي اثرت فيا اول اسبوع اللي فات قوي قوي كنت مع احد اخواني ومسافرين فبيقول فقعد ي- يعني واحنا في العربيه كده بيقول اثر عن احد السلف بيناظر واحد ملحد فالملحد بيقول له ما فيش حاجه اسمها بركه انتوا بتجيبوا شويه غيبيات كده في حاجه اسمها فلوس ما تقوليش بقى ان ال 100 جنيه دي فيها بركه وال 100 جنيه دي ما فيهاش بركه دي 100 ودي 100 ما تكلمنيش بقى في حاجه مش شايفها معناها ايه البركه دي خ- خ- ال- الفلوس فلوس فقال له طيب أ- قال له ال- اما رايت الى الكلاب قال له نعم قال له كم تلد في العام قال له سبعه يعني ال ال الكلبه الانثى بتجيب سبع سبعة في, في, في السنة قال له أرأيت الغنم قال له نعم قال له كم تلد في العام قال له ثلاثة ثلاث ايه بطون او ثلاث يعني ثلاث ثلاثه ذريه يعني قال له ماشي فايهما يذبح ليلا ونهارا للضيفان قال له الغنم يبقى الغنم المفروض تبقى ايه تلت الكلاب قال له فايهم اكثر قال له الغنم قال له اتدري لما بورك في الغنم ولم يبارك في هذه الكلاب قال له اشمعنى قال له لان الكلب والله يا جماعه يا يا كلام غريب بس اثر فيا جدا قال له فان الكلاب تظل طيلة الليل تنبح طيلة الليل تنبح حتى إذا كان قبل السحر ضجعت ونامت يقوم الكلب يفرش رجله لقدام كده ويقوم قايل جنبه ايه ويقوم نايم فيفوت فيفوت عليه وقت البركه اللي هو وقت السحر الاعلى قال له اما الغنم فاذا جاء الليل نامت فإذا جاء ذاك الوقت استيقظت فيأتي وقت البركة وهي مستيقظة فقال له شوف حتى دي بهائم لا تعقل ولكن دي في وقت البركة وتنزل الرحمة صاحية وهي بهيمة لا تعقل فأصابتها من البركة وهذه بهيمة برضه ولكن كانت نائمة في هذا الوقت حسيت ان يعني قلبي اتوجع قوي وانا بسمع الكلام ده يعني احنا سبب ان احنا بنبذل مجهود كبير قوي قوي قوي قوي في الدنيا بس ما فيش بركة في مجهودنا بنحصل شهادات وما فيش بركة فيها بنتجوز ونخلف وما فيش بركة في عيالنا بنكسب فلوس وما فيش بركة في فلوسنا ان وقت البركة بنبقى نايمين ان وقت اعظم وقت التنزل البركه اللي هو قبل الفجر ده بنبقى تايمين ما تضيعش على نفسك النص ساعه اللي قبل الفجر اسال الله ان يرزقنا هذا الوقت المبارك اسال الله ان يقيمنا بين يديه في هذا الوقت المبارك اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا وعن إخواننا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا وعن أحبابنا شر ما قضيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت